بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد موضوع تاني بعنوان الصليب والمذبح ببساطة كده المذبح القديم كان كلمة مذبح معناه بيدبح عليه حاجة لكن استمر المذبح بس ما بيدبحش عليه بالمعنى الحرفي لكن عليه ذبيحه عشان كده يقول في صحنا المسيح ايه ذبح ذبح لاجلنا المسيح ذبح لاجلنا وعشان كده تسمى المسيح الحمل حمل الله لانه هيدبح كشاة يساق الى الذبح فاذا الوحي احتفظ لنا بكلمة مذبح بالرغم ان كلمة مذبح على طول في دماغنا حيوان بيدبح لغايه دلوقتي كلمه المذبح المذبح في مصر اللي بيذبحوا فيه الحيوانات لكن اصل كلمه المذبح دي كانت عهد قديم كان فعلا كل واحد يجيب الخروف بتاعه يذبحه يحطه يحرقه وليها طريقه كده المذبح استمر واصبح عندنا مذبح وهنشوف لها الايات بتاعتها لكن مذبحنا في الفكر الارثوذكسي يمثل الصليب بالنسبه لنا ده اول واهم معنى عاوزكم تفتكروه المذبح في الأصل صليب عشان كده تلاحظوا المذابح المتنقلة عبارة عن إيه المذبح المتنقل عبارة عن إيه لوح خشب أهم حاجة لوح خشب اسمه اللوح المقدس حتة خشبة اللي هي الصليب يعني بعد كده أي أدوات ممكن نستغ... يعني نقدر إيه نتف... نتعامل معاه لكن القضية أهم حاجة عشان تعمل مذبح حتة خشبة الأول طبعا الخشبة دي مدهونة بالميرون عشان تبقى الصليب اللي فوق منه تحط الصينية فوق منه تحط الكاس بقى مذبح إذا كأنه المذبح المتنقل ده اللي هو السيمبل خالص هو عبارة عن خشبة الصليب الآية الأولانية اللي عاوزكم تفكروا فيها أن يصالح به الكل لنفسه كلوسي واحد عاملا الصلح بدم صليبه كان زمان كلمة دم المذبح أو الدم مرتبط قوي بكلمة المذبح في العهد القديم في العهد الجديد أصبح كلمة دم الصليب كأن الصليب دايما شايل دم والدم مرتبط بالصليب بواسطته بواسطة المسيح سواء كان ما على الأرض أما في السماوات في الأول أراجع معاكم نقطة مهمة أنا فاكر قلناها كتير لكن نراجعها لماذا الصليب بالذات قبل ما ندخل على علاقة المذبح بالصليب ليه المسيح اختار يموت على الخشبة بالذات أو يموت على الصليب أول معنى أكتر واحد اتكلم في النقطة دي أثناسيوس الرسولي بالمناسبة أكتر واحد ركز ليه الصليب بالذات يعني مش ليه الموت الموت خلاص فداء مفهوم أنه لازم المسيح يموت أول حاجة مهمة أن الصليب هي الموت الوحيدة اللي بيموتها شخص بين السماء وبين الأرض أي واحد تاني بيموت بيبقى لازق في الأرض اللي بيموت بالسيف اللي بيموت على السرير بيبقى لازق في الأرض الموتة دي ليها طبيعة خاصة قوي إنها معلقة بين السماء والأرض والغريب إن أثناسيوس لقى حتة آية أنا مش عارف لقاها إزاي يمكن عمركم ما شفتوها في الشريعة يقول وتكون حياتكم معلقة أمام عيونكم أي غريبة جدا موجودة في الشريعة حياتكم متعلقة قصادكم هي دي حياتكم الأبدية معلقة فكرة أنه متعلق كده فأول معنى ليه المسيح اختار الصليب عشان يبقى ما بين السماء والأرض وطبعا دي كانت واضحة حتى أن في جزء من كلامه مع السماء وجزء من كلامه مع الأرض مثلا إلهي إلهي لماذا تركتني أو يا أبتا اغفر لهم أو يا يوحنا هو ذا أمك أو أنا عطسان يبقى فيه خطاب بين السماء والأرض تاني نقطة قالوها برضو الآباء بالذات أثناسيوس المسيح اختار يموت بشكل علني جدا عشان ما يجيش حد يشكك في موته لأنه لو مات في أوضة كبرها تلاتة أربعة هيشوفوه لكن مات على ربوة في ألفات شافته فتأكيد موته قضية هامة جدا من أجل تأكيد قيامته واضحة تأكيد موته ضرورة عشان نأكد كمان لأنه ممكن يقول لك ما ماتش وهيطلع بعد كده خلي بالكوا اثناسوس قال الكلام ده قبل القرن الخامس بكتير قالوا في القرن الرابع قال لحسن يجي حد يقول ما ماتش فهو زي اللي كان متوقع انه هيطلع الشيطان يلعب بخبثه كده وينكر موته لان انكار موته يعني انكار قيامته برضه نقطة تانية مهمة انه اذا كانت القصة كلها ابتدت بشجرة حياة فالصليب شجرة في الاصل الصليب ده فرع شجرة غصن فكأن الصليب هو علامة الحياة فشجرة الحياة اللي هي بيها نتمتع بالملكوت إشارة للصليب كمان قال لنا أن الصليب هو المنظر الوحيد اللي يموته شخص فاتح إيديه على الآخر أي شخص بيموت لازم هتبقى إيديه جنبه يعني بأي درجة لكن عشان يموت عمل كده دي ليها مغزى عميق قوي هو طبعا قال بإيد بيلم اليهود وبإيد بيلم الأمم لأن كان دي يعني القضية اللي شغلاهم في الزمن القرون الأولى احنا بنقول المعنى عموما انه بيحتضن العالم كله بالصليب بيقول أنا بحب العالم كله أو تعالوا يا جميع المتعبين وأنا أريحكم برضو قالوا حاجة تاني الصليب الموتة بطيئة لكن سمحت لعدد كبير من النبوات يتحقق مثلا عظم لا يكسر منه وحتى قال اثناسيوس قال مرضاش يتنشر زي اشعياء عشان الكنيسه ما تتقسمش اتنين مرضاش يتخلع راسه عن جسمه زي بولس عشان ما ينفصلش عن كنيسته خدها بشكل روحي قال هو اتعذب قوي ومات لكن مفيش ولا عضو ولا ضلع ولا حتة طلعت براه عشان يقول انا حريص على اعضاء الجسد الواحد ف لكن طبعا في نبوات كتير قوي خدمت بقى على الصليب زي مثلا على ثيابي اقترعوا حكاية مثلا أنا عطشان كل دي نبوات في الأصل فكرة أخرى كمان قالوها الآباء المسيح كان وهو بيموت عاوز يقول حاجات فلو مات في دقيقة زي أي موتة إعدام سريع مش هيتكلم دي موتة بطيئة لكن سمحت بمعاني لآخر لحظة في ثمان كلمات قالهم المسيح على الصليب كل كلمة تحمل معنى عميق وهام جدا بيكمل برسالته كمان الموتة المؤلمة قوي دي كانت بتأكد انه الموت السريع موت سهل على فكرة الموت البطيء أصعب جدا هو اختار الموت البطيء المؤلم عشان يقول لنا قد ايه الخطية وحشة وبنفس الدرجة يقول قد ايه بحبكم لأن اختيار الأصعب معناه تعبير حب أكبر فتألم آلامنا حملها وأحزاننا تحمل برضو أثناسوس قال معنى جميل قال الهوى عموما هو مملكة الشيطان فالمسيح مات في الهوى عشان يغلب الشيطان في مملكته لأن الهوى العالم ده هو مملكة الشيطان فالمسيح نزل له ملعبه يعني فمات في الهوى كأنه بينازل الشيطان وبيغلب في معنيين تاني قال أظن ذهبي الفم قال مات كرئيس كهنة لأن وضع الصليب وضع صلاة فالمسيح مات على الخشبة كشفيع في البشرية شفيع كفاري كرئيس كهنة كأنه بيقدم ذبيحة وفي نفس الوقت بيقدم ذبيحة جسده فهو الكاهن وهو الذبيحة في نفس اللحظة لكن ده منظر كهنوتي اللي هو على الصليب بيقدم ذبيحه عشان كده عندنا لحن جميل قوي تقول ايه هذا الذي اصعد ذاته على الصليب وقت المساء على الجلجسة فاشتمه ابوه الصالح ففتح ابواب الفردوس اصعد ذاته يبقى هنا كاهن وذبيح معنى اخر قالوا مش فاكر اغسطينوس ولا مين قال المسيح كمان مات منتصر لانه مات منتصب لو مات نايم يبقى مات مهزوم لكن مات وهو منتصب كده يبقى مات منتصر فهمتوا الفكرة او بموته داس الموت هي دي كانت حركة انتصار ما كانتش حركة هزيمة لانه كل دي معاني في الصليب بقولها بس لمجرد ان احنا نعرف انه مفيش حاجة عشوائي ربنا لما اختار الصليب طبعا كمان اختاره عشان يسيب لنا علامة بايزاوية لأن في كلمة علامة في الإنجيل يعطي علامة لعبيده النبوة كانت بتقول كده والعهد القديم ملوش علامة واضحة الختان اه بس الختان ما تقدرش يعني تظهره كعلامة كل شوية انما كان في نبوات بتقول هيبقى في علامة مثلا سمعان الشيخ لما شاف العذراء قال لها هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين ولعلامة تقاوم وبرضه المسيح هو بيتكلم عن مجيئه الثاني يقول تظهر علامة ابن الإنسان إذا فكرة العلامة مذكورة في الكتاب العلامة دي ترشمها ولا تمسكها ولا تدقها مهم ان في فكرة العلامة فالصليب ترك لنا علامة ما كانش يعني في ميتات اخرى ما ينفعش يبقى لها علامة يعني تعالوا نقول كم معنى كده في المذبح اولا المذبح مكان الحب إذا كان الصليب هو الشاهد الأعظم في تاريخ البشرية عن حب الله فالمذبح هو الشاهد اليومي عن حب الله ما يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به ويقول كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان كي لا يهلك كل من يؤمن به فصليب المسيح هو علامة حب برضو سموها الآباء شبكة العروسة يعني المسيح شبكنا كبشرية بصليبه اشترانا أو شبكنا أو خطبنا بدمه بصليبه ما احنا بنقول بقى ان الصليب مترجم في حياتنا الطقسية الى مذبح بأمارة ان تلاحظوا الكاهن او الاسقف او البطرك اول ما يفتح ستر الهيكل عنده حركة تلقائية بيعملها يعمل ايه يدخل يبوس المذبح والمفروض بعد ما يخلص الاسرار خالص وقبل ما يطلع من الهيكل يبوس المذبح دي حركة تلقائية المفروض كلنا بنعملها وفي شمامسة كتير بيعملوها مفروض كده تقبيل المذبح ده بالنسبة لنا جزء من الطقس زي ما انت بتبوس الصليب في ايد ابونا او لو لقيت صليب في اي حتة تحب تبوسه فالحركة دي ليه لانه ده علامة الحب المذبح هو الترجمة هو امتداد الصليب لانه عليه المسيح المصلوب جسد المسيح ودمه يبقى ده المسيح المصلوب فاذا انا ما حضرتش الصليب من 2000 سنة بس انا حاضر امتداده او حاضر نفس الحادثة قدام المذبح في كل قداس ادي الصليب وادي فوق منه جسد المسيح ودمه فيبقى احنا قدام المذبح بنحضر الصليب واقفين جنب العذراء ويوحنا بنحضر لحظات الصليب في كل قداس او في كل صلب المذبح مكان الحب تلاحظوا المذبح اظن ابونا اداكم فكره عن المذبح في العهد القديم هقول حاجة سريعة كان كده مثلا بنى نوح مذبحا للرب وأخذ من كل البهائم الطاهر هنا نوح ليه عمل المذبح كان له طلب كان شكر نوح هنا كان طالع من الفلك فكان بيشكر على ايه خلي بالكم بيشكر على الحياة او الخلاص بيشكر على انه ما ماتش اللي هي فكرة المذبح او فكرة الصليب او فكرة الافخارستية كلها احنا افخارستية يعني شكر بنشكر على ايه مش على الصحة ولا على العيال ولا على البلد اللي ربنا هينجيها دي لا احنا بنشكر مينلي على ان كان محكوم علينا بالاعدام بالهلاك الابدي وبالصليب اترفع الحكم وداخلين السماء اللي هي نفس فكرة نوح لما طلع من الفلك هو بيشكر لانه كان الطبيعي يبقى واحد من اللي ماتوا في الطوفان كان العادي كده لكن بسبب الفلك والفلك كان خشب خلي بالكم الفلك كله خشب ودي كانت يعني شبه معجزة ازاي حاجة ضخمة جدا الفلك ده مساحته ضخمة معمول كله خشب غواصة خشب 3000 سنة قبل المسيح ده إبداع يعني هندسي فهنا المذبح اللي عمله نوح بتلقائية كان تعبير حب يعني بيقول له بحبك يا رب فعمل مذبح نفس الموقف تلاقوه مثلا في ابونا ابراهيم لما اتي الى الموضع بنى هناك ابراهيم المذبح ورتب الحطب وربط اسحاق ابنه وكانه بيقول له انا بحبك باماره المذبح ما كانش اول مذبح يعمله على فكره ابراهيم غاوي مذابح بس ده كان اصعب مذبح يعمله ليه المره دي بيقول لاسحاق اطلع ويربطه وبالنيه كان ناوي يموته فعلا ليه عشان خاطرك يا رب فإذا المذبح مكان تقدم فيه أغلى ما عندك في المذبح بتقدم فيه أغلى ما عندك بتقدم مشاعرك بتقدم إرادتك بتقدم أفكارك بتقدم عهودك بتقدم عمرك تقول له مستعد اموت عشانك بتقدم اسرتك زي ما ابونا ابراهيم اذا هو مكان حب المسبح في الفكر الارثوذكسي مش مكان عباده بس طبعا هي العباده هي الأس... يعني لكن عبادتنا كلها حب هو ده الحجال الحجال اوضه النوم يعني بتاعت الملك يسموها الحجال في المكان الخاص جدا اللي بيربط مشاعرك بربنا اللي بيقدم حب ربنا ليك وحبك لربنا المكان ده بقى هو اللي فيه الحب كله المسيح بيقدم أعلى وأعظم حب بصليبه وانت داخل المسبح بتقدم حياتك كلها ب... للمسبح الآية دي نفسي تحفظوها يا شباب معلش لأنها تفرق معايا قوي في المرحلة اللي احنا فيها دي مع الهجوم الطائفي اللي علينا بولس في رسالة العبرانيين 13 بيقول لنا مذبح لنا بيكلم مين يهود ولا مسيحيين وفي رسالة بعتها لليهود هو ماله اليهود حتى لو رسالة العبرانيين هو بيتكلم عن العبرانيين اللي صاروا مسيحيين ودي واضحة جدا طول الرسالة فبيقول لنا مذبح احنا لينا مذبحنا وهثبت لكم ان الكلام ما ينفعش لليهود يقول لا سلطان للذين يخدمون المسكن ما هو المسكن ايه هو المسكن المسكن هو هيكل سليمان او هو خيمة الاجتماع ده تعبير قديم موجود عشرات المرات كلمة المسكن يعني مسكن الله ممثل في خيمة الاجتماع اللي تحولت الى هيكل سليمان من هم الذين يخدمون المسكن اليهود عموما اليهود لا سلطان للذين ما زالوا يخدمون المسكن أن يأكلوا منه خلي بالكم يبقى احنا عندنا مذبح وبيتاكل منه في أمارة أكتر من كده عشان بيقولوا لنا المذبح ده اختراع قبط اختراع قبط ازاي ده في العالم القديم كله تروح روما تروح مصر القديمة تلاقي مذابح قبل ما يكون في بروستانت وقبل ما يكون في كاثوليك المذابح دي كانت اختراع دي قديمة هو في كنيسة قديمة ما فيهاش مذبح كنائس الجديدة اللي ما فيهاش مذبح لأنها تخلت عن الإيمان إذا الآية دي لوحدها تعتبر مرجع لوجود المذبح في الكنيسة وضرورة وجود المذبح ومذبح يؤكل منه خلي بالكم لأقل يقول لك مذبح مقصود به أنت مذبح خلي بالكم هو الفكرة إيه البروستانتي يقول كده أنت هيكل أنت مذبح هاكلك إزاي يعني ايه اللي يؤكل منه ده لا هنا بيتكلم عن مذبح حقيقي وبيفصل بين المذبح اليهودي اللي موجود في المسكن اللي, اللي ما ينفعش ان نشتغل معاه اليهودي اللي لسه بياكل ذبيحة حيوانية يبقى أكيد ما تعمدش ما يحقلوش ياخد إفخارستية فهمتوا؟ والمسيح اللي بياخد إفخارستية لا يمكن يقدم ذبيحة حيوانية يلا نحفظها لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه عبرانيين 13 10 كمان مرة لنا مذبح لا سلطان للذين يأكلون المسكن أن يأكلوا عبرانيين 13 لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه عبرانيين 13 آخر مرة لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه عبرانيين 13 قديس ذهبي الفم له كلمة جميلة إننا نتحد قديس ذهبي الفم على فكرة في القرن الرابع الرابع قبل الطوائف عشان بس أي حاجة هنقولها تعرفوا إنها قديمة قوي احنا ما بنألفش أننا نتحد مع المسيح بأكل جسده ودمه الأقدسين لا بالمحبة كأنه بيرد على الناس ولا بالإرادة فقط بل بالحقيقة والجوهر وما أحوجنا دائما دائم إلى تناول هذه الذخيرة المقدسة بكل ورع وإيمان ومحبة يبقى محدش يقول لي اكل الجسد والدم ده موضوع رمزي مجاسي ده محبه بس انت بتحب ربنا فانت بتلزق له لا بحب ربنا وباكل جسد حقيقي ودم حقيقي مش لحمة اه بس جسد ودم سري وده حياة الكنيسة من أول قرن تاني معنى مهم المذبح علامة عهد احنا خلي بالكم بنربط بين الصليب والمذبح فقلنا المذبح شاهد حب او علامة حب زي ما الصليب علامة الحب شبكة العروسة كلنا بنحب نرشم الصليب نعلق صليب ليه اغلى حاجة عندنا بيفكرني قد ايه ربنا بيحبني ودفع تمن تمني غالي قوي المذبح كمان علامة العهد لأن احنا بدأنا عهد جديد ب- بدم الصليب قبل كده كان دم حيوانات دم ذبايح فمذبحنا يؤكد عهدنا الجديد لأن مذبحنا غير مذبحهم غير مذبح اليهود مذبح اليهود يا جماعة كان نحاس كان متل ليه لأن بيتحط عليه بهايم بيتحط عليه كذا ذبيحة في نفس الوقت كاهن العهد القديم آه، التمرين بتاعه تمرين جزارة فأنا كل مرة الحقيقة بفتكر المعنى ده بقول ما كنتش هنفع خالص لأن أنا أساسا يوم ما شرحت ضفدعة في الكلية كانت شغلة فعشان أمسك خروف وأذبحه كنت آه، ما ينفعش ولا لاوي حتى ف لكن هو ال- الكاهن العهد القديم شغلته الأساسية يذبح شغلته كده فهو راجل جزار بدرجة ما يعني جزار بس بدرجة مقدسة شوية أما نحن إحنا بنشيل المسيح على إيدينا فالموضوع مختلف المذبح علامة عهد بتاعت آية جميلة تقول إيه برضو هنحفظ ها مش خليكم معايا اجمعوا لي أتقيائي في المزمور القاطعين عهدي على ذبيحة على أول المزمور ده المزمور ده جميل قوي بيقول ربنا بينادي الناس كلها من السماء بينادي على الناس كلها كأن ده اليوم الأخير كأن دي لحظة مقابلة المسيح لحظة الدينونة مين اللي هيدخلوا السماء حسب المزمور ده اللي بيقف عند المذبح اللي بينهم وبين ربنا عهد عند المذبح يعني ايه اللي حياتهم مرتبطة بالمذبح ما بيبعدوش عنه اجمعوا لي أتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحه إذا لا يمكن المذبح يختفي ولا الذبيحة تختفي وإلا يبقى احنا في العهد الجديد داخلين جهنم ده مش هيدخل السماء غير القاطعين العهد على ذبيحة هسأل واحد مش مش إيمانه مش مظبوط أقول له فين الذبيحة فين عهدك إنما احنا كل قداس نسمع كلام حلو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا وبعدين نقول نسجد لدمك دم العهد وبعدين نروح نتناول ال- التناول ده له قيمة تاني معنى تاني مهم شركة العهد كان زمان يا جماعة المتعاهدين في كاس يدور بينهم فانت تشرب شفطة وانا اشرب شفطة يبقى اتفقنا فهمتوا المعنى عشان كده نقول في النص الليتورجي وذاقة مع انها مش موجودة في الاناجيل الاربعة المسيح داء من الكاس لم تذكر في الأناجيل إنما أباء الكنيسة شافوا إنه لازم يدوق مع إن ده دمه بس ليه بيدوق؟ لأن هنا بيفيد معنى العهد إنه أنا وأنتم اتفقنا اتفقنا أنتوا بتوعي خلاص اشتريتكم بدمي ودي ودي الاتفاق الكاس دار علينا وحسب حتى التصور القديم احتمال كان فعلا الكاس بياخده كل تلميذ وياخد شفطة زي ما بنعمل احنا الكهنة في التناول تاخدوا بالكم الكهنة ممكن ايه ياخدوا الكاس اللي فاضل منه ويدور عليهم مش بالمستير بقى المستير ده حركة تقصية لمساعدة العدد الكبير لكن في الأصل هي كل واحد ياخد الكاس ويشرب فهنا قاطعين عهدي على ذبيح يبقى احنا لنا عهد على الذبيح الصليب علامة حب والمذبح علامة حب الصليب علامة عهد والمذبح علامة عهد في تكوين واحد تلات- 31 انتوا عارفين يعقوب عمل حاجات كتيرة ملخبطة من المرات العدلة في حياة أبونا يعقوب زمان لما خرج من بيت أبوه هربان وبعدين نام أكيد أبونا حكاها دي أحد مذابح العهد القديم وبعدين حط راسه على صخرة وشاف السلم وبعدين صحي قال ده بيت ربنا فحط نقطة زيت على الصخرة دي وقال ده بيت إيل بيت إيل يعني بيت ربنا راح عند لابان نسي بيت إيل نسي المذبح ونسي ربنا وقعد له عشرين سنة آه، ي- يربي في بهايم ويخلف في عيال وحاجة يعني ولوش في ربنا خالص بقى هو اتعلم بقى هو مش هو متعلم جاهز ال- الكذب واللؤم وبقى يلاعب خاله لبان الاتنين عيلة كدابين الحمد لله الاتنين أصعب من بعض بعد عشرين سنة لقى الدنيا مش هتمشي لازم يمشي هو وهو راجع ربنا بقى قال له ترجع لي بيت إيل بطل بقى البوظان اللي انت فيه ده عشرين سنة ما صليتش عهدك بين بيني وبينك اتكسر ارجع للعهد يا يعقوب فهنا قال له أنا إله بيت إيل حيث مسحت عمودا حيث نذرت لي نذرا الآن قم اخرج وارجع إلى أرض ميلادك بيت إيل في السكة يبقى ربنا بينادي الواحد لما يبعد يقول له ارجع لمكان العهد ارجع لمكان الاتفاق كل مرة تقف قدام المسبح انت بتقول انا بتاعك يا رب وربنا بيقول لك وانا كمان يا حبيبي العهد معناه كده انا ملكك يا ابني وانت تقول له انا اللي ملكك يا رب هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين لمغفرة الخطأ يبقى اول معنى للمسبح كل ما تشوف مسبح المفروض تبتسم ليه حب المسبح يساوي حب كل ما تشوف مسبح يساوي عهد نقرا بس كلمتين كده حلوين الأنبرويس القديس أنبرويس لا يستحق التناول من الأسرار المقدسة إلا من كان جوفه طاهرا نقيا كأحشاء سيدتنا الطاهرة مريم التي استحقت أن تحمل المسيح في أحشائه شوفوا الكلام بقى بتاع القديسين يقال القديس الأنبرويس بالذات في سيرة حياته لما كان يتناول يبقى آخر واحد ويزقه زق ولما سألوه في آخر حياته مالك يعني ما تخلص عاوزين نخلص قال كنت بشوف النور طالع ومش قادر أقرب كل مرة كنت بتناول بشوف نور في الصينية بخاف أقرب فهو قال المفروض بصراحة نبقى في نقاوة أحشاء العذراء وإحنا داخلين نتناول البابا كرولوس قال اطلب في وقت القداس بلجاجة كل ما أنت في احتياج إليه لأن هذا هو الوقت المقبول هذا الوقت تفتح فيه أبواب السماء هذا الوقت يكون المسيح حاضرا مقدما جسد ودمه لنأكل ونحيا ونفوز بغفران خطايانا ثالث نقطة مهمة المذبح اعتراف الإيمان المذبح اعتراف الإيمان الصليب هو علامة المسيحية وفي الصليب لو تاخدوا بالكم يختصر الإيمان كله يعني إيه وانتوا أطفال صغيرين علمناكم يلا حبايبي باسم الآب تحط صباعك هنا هنا يعني فوق عينيك عارفين دي ليها معنى عميق يعني الآب لا يرى ولا يستطيع أحد أن يراه دي صفة من صفات الآب فوق العقل وفوق النظر لا يدرك ولا يرى والابن أنا شايف صباعي بينزل يبقى الابن يتشاف فهمتوا؟ يبقى الآب لا يرى ولكن الابن يرى ولما احط صباعي في بطني كده معناه انه بقى زيي بقى مني بقى تبعي بقى مولود بشري زينا فكل دي معاني والروح القدس واعمل حركة يبقى الروح القدس هو المسؤول عن التغيير هو المسؤول عن الخلاص هو اللي خد عمل الآب والابن وفصله عليه إله واحد أمين أنا قلت في علامة الصليب كل الإيمان تقريبا فزي ما الصليب بيشرح الإيمان المذبح بيحط الإيمان كله المذبح بتاعنا بصوا تصوروا معايا دايما الشخص الأمي الجاهل اللي ما بيقراش ما يعرفش يمسك خلاجي ما دخلش مدارس أحد عيشوا الكنيسة من 100 سنة وراجع كده كل الشعب القبطي بقى شعب بسيط ومش بس القبطي حط معاهم بقى كل شعوب الارض زمان كانت كده مسيحيين بسطاء المذبح بالنسبه لهم هو حافظ الايمان المذبح هو اللي يستر على الايمان انبا رافائيل دايما يقول الليتورجيه هي التي حفظت الايمان المسيحي الليتورجيه يعني ايه القداس اللي احنا بنصليه حفظ حفظ الايمان ليه شعبنا القبطي انا لما انزل الصعيد اتمزج جدا لما اصلي قداس في قريه مثلا كل الشعب بيقول مع ابونا كلمه بكلمه ابونا ما يعرفش يصلي خالص بالذات الحته الاخيره تقشعر وانت بتسمع الستات العواجيز وهم بيقولوا اؤمن اؤمن اؤمن واعترف الى النفس الاخير كلهم حافظينها صم هذا هو الجسد المحيي الذي اخذ ابنك الوحيد من لما كنت لسه مرسوم جديد قالوا لي في ميدان الجامعة في ست عاوزة تتناول رحت أناولها كان أول مرة بقى أتعرض للفكرة دي أشوفها بعينيا فاحنا علمونا لما نناول في بيت بنقول الجزء ده آخر حتة خالص من أول إيه جسد ودم حقيقي عمال يقيل ثلاث مرات وبعدين أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس اللي اسمها الاعتراف دي لقيت الست الكركوبة دي اللي مش عارفة تتكلم حسها طلع وبتقول معايا كلمة كلمة حافظة هي ما بتعرفش تقرا كانت اعترف إلى النفس الأخير هذا هو جسد المحي قالتها وماتت بعد كده يعني اللي أنا أحس- أقصد هي مش أنا السبب اعترف إلى النفس الأخير هو ده الاعتراف الإيمان لأن هما بيقولوها بيبقوا على م- نية الموت يعني أقصد إيه خلاص فرحانين يمشوا على كده فاهمين المعنى يعني يلا نمشي بعد كده نتناول ونمشي خلاص هو ده قلبهم البسيط كده فالمسبح فيه اعتراف الإيمان ليه كل الإيمان الأرثوذكسي لا بشروحات ولا بكتب بيتقال قدام المسبح جوه القداس من غير ما تحس تاخدوا بالكم بقى المسبح لا يقبل تعليم غريب لا يحتمل كهنوت غريب لا يحتمل فكر غريب وهنا في قصة في في سفر اللاويين تخوف ولاد هارون الكبار اللي هم يعتبروا رؤساء كهنة بالتالي ما هو هارون رئيس كهنة والموضوع وراثي فدول اللي عليهم الدور دول البطاركة اللي بعد كده نداب وأبيه كل منهما مجمرته وجعل فيهما نارا ووضع عليه عليها بخورا وقرب أمام الرب نارا غريبة لم يأمرهما به خلي بالكم بقى ايه الغريب في الموضوع ما هي نار زي نار لا الحاجة اللي ما قالهاش ربنا تبقى غريبة هي دي فكرة اي تعليم غريب حاجة ما قالهاش ربنا لما طلعوا مثلا قالوا العذراء اتولدت من غير علاقات زوجية من ابوها وامها لا لا ده ما جاش في الانجيل وما جاش في اعلان الكنيسة وقفنا وقلنا لا مش هينفع مش هنقبل الفكرة غريبة دي نار غريبة خرجت نار من عند الرب من عند الرب على فكرة يعني من المسبح تعبير من عند الرب يعني من المسبح المسبح لا يحتمل ان اللي يتقدم عليه او اللي يتقال عليه يبقى غريب عن الكنيسة وأكلتهما فمات أمام الرب فقال موسى لهارون هذا ما تكلم به الرب في القريبين مني أتقدس وأمام جميع الشعب أتمجد فصمت هارون طبعا هارون يا عيني غلبان اتنين من ولاده ماتوا وهم بيقدسوا بس يبان بعد كده كانوا شاربين خمرة عشان كده نزلت الوصية ممنوع تماما ان اي كاهن يشرب خمر بأي درجة في الوقت ده فطلعوا ان هم شاربين فجايين ايه طقس غريب بقى زي طقس الاوثان بروح غريبة داخلين بيقدموا ذبيحة غريبة فاتحرقوا هنا انا بس بأكد ان المذبح هو اعتراف الإيمان احنا كل إيماننا حاتفينه على المذبح قدام المذبح بنعلن إيماننا بدل المرة مرات في آية تاني المفروض نحفظها معلش يقول في روميا 15 آية مهمة أوي تؤكد أن هناك كهنوت حتى أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم مباشرا لإنجيل الله ككاهن ده مين اللي بيتكلم بولس ليكون قربان الأمم يبقى في قربان في حاجة اسمها قربان قربان يعني إفخارستية مقبولا مقدسا بالروح القدس يبقى في سر ادي كهنوت ودي مذبح ودي سر في آية واحدة خلي بالكم طبعا أنا اتكلمت مع بروستانت في الآية قال لك ككاهن يعني تشبيه قلت له لا ارجع لليوناني ارجع لأي لغة لما تقول أنا كطبيب أقدر أقول لك يبقى أنا تشبيه فاهمين ازاي انا ككاهن اقدر اقدس يبقى انا بشبه نفسي بكاهن ولا بقول انا ككاهن فاهمين ده واحد بيقول بصفتي كاهن مسؤول اقدم قربان الامم يعني انا بخدم الامم وبقدم لهم القربان لقيت في لغه الهنود الارثوذكس المسيحيين كلمه قربانه قربانه يعني في عندهم لغايه دلوقتي يقولوا القربانه فيبدو نفس الكلمة القديمة محتفظين بيها لغاية دلوقتي ناخدها من فين بقى من أول مباشرا من أول مباشرا ونحفظ يلا مباشرا لإنجيل الله ككاهن ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس رمية 15 16 طب نقسمها ناخد من أول الأول أربع كلمات مباشرا لإنجيل الله ككاهن قولها مع بعض مباشرا لإنجيل الله ككاهن ده قداس الموعظين خلي بالكم قبل القربان في إيه؟ في الإنجيل فهمتوا؟ يعني يشرح الإنجيل وبعدين يقدم الإفخارستية مباشرا لإنجيل الله ككاهن ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس رمية 15 16 نجرب يلا مباشرا لإنجيل الله ككاهن ليكون قربان الأمم مق- مقدسا بالروح القدس رمية 15 لا وراك وراك هتحفظه يلا مباشرا لإنجيل الله ككاهن ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس رمية 15 16 كمان مرة مباشرا لإنجيل الله ككاهن ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس رمية 15 قديس أغناطيوس يقول احرصوا على أن تجتمعوا بأكثر مواظبة لتقديم الإفخارستية لله ولتمجيده لأنكم حينما تجتمعون بمواظبة في نفس المكان تنحل قوات الشيطان ويبطل الهلاك الذي يدبره لنا الشيطان بتوافقكم في الإيمان لو سألتكم سؤال احنا كم مرة بنعترف بالإيمان أثناء القداس يلا ها امتى يعني ها أول قداس المؤمنين لما ابونا يغسل إيديه كده ويقول إن صوفيا سيبروس خومان انصتوا بحكمة الله بالحقيقة نؤمن ها أول قداس المؤمنين فين تاني؟ آه، انت ها في الاول طيب ها برافو الاعتراف الاخراني هو عبارة عن قانون ايمان بطريقة اخرى لكن هو قانون ايمان اعترف الى النفس الاخير هذا والجسد الذي اخذه ويعيد الحكاية كلها ابنك الوحيد ادي الابن من سيدتنا ادي التجسد ملكتنا وجعل واحدا مع لاهوته ادي طبيعة المسيح بغير اختلاط ولا امتزاج و- وبذله عنا على الصليب ادي الفداء وايضا ياتي في مجده كل ده بيحصل في الاطراف الاخير ايه كمان ها بموتك يا رب نبشر وبقيامتك ادي كان قانون ايمان تاني مختصر خلي بالكم التعبير برضو انتبهت ليه مع الانبا رفائيل لما كان بيقولوا بموتك يا رب كلمه غريبه قوي بموتك يا رب عشان نأكد ان اللي مات على الخشبة مش انسان الاله الحقيقي المتجسد بنقول له بموتك يا رب نبش ها ايه تاني في اعترافات ايمان تاني في القداس ده كله اعترافات ها التقديس نفسه بنعيد الحكاية تاني قدوس قدوس قدوس انت ونحكي نحكي الايمان كله تاني في الموعظين مفيش قانون ايمان ها اجيوس برضه ما هي اجيوس اللي اجيوس اللي بنقول قدوس الحي الذي لا يموت ولا اه اجيوس اللحن يعني اللحن برافو هاي اتفضل بشفاعة والدة الإله برافو عليك دي تطلع كل الطقوس والعقيدة اللي عندنا بشفاعة والدة الإله يا رب أنا بخاطب المسيح اللي على المذبح خلي بالكم يبقى المسيح قدامي يا رب يا رب يسوع يعني انعم يبقى نعمة لنا بغفران خطايانا نسجد لك أيها المسيح يبقى المسيح قدامي فهمتوا؟ يبقى أنا بخاطب المسيح ال- مع أبيك الصالح اللي مش شايفه والروح القدس اللي فيا فهمتوا الفكرة؟ يبقى أنا بقول الشفاعة وبقول الغفران وبقول السجود والثالوث الأقدس وحضور المسيح نعم واحد برافو عليك برضو ده يعتبر قانون إيمان آخر إذا القداس مليان اعترافات إيمان كل ده قدام المذبح طبعا على فكرة في الأجبية كده ما أنت بتقول بالحقيقة نؤمن برضه في صلوات الأجبية قبل اختيار الحمل نسيت تقولوها دي قبل ما أبونا يختار الحمل مش كده نعظمك يا أم النور الحقيقي آخر الأجبية كده بنختمها بنعظمك أبونا يدخل يغسل إيديه ويبتدي يختار الحمل لأن هنا هذا الإيمان هي- هيتصب على الذبيحة دي تاني أنا كله بقول المذبح هو الشاهد أو الحارس للإيمان المذبح والصليب احنا قعدنا نقول المذبح شبه الصليب والصليب شبه المذبح الصليب مكان حب والمذبح مكان حب الصليب علامة عهد المذبح علامة عهد الصليب والمذبح آه، مجال اعتراف الإيمان كمان المذبح والصليب مذبحنا يتميز المذبح القبطي بالذات بشوية حاجات أولا يبقى في أصله منفصل عن أي حاجة في مذابح في بعض الكنائس تلاقيها لازقة في الحيطة احنا المذبح حسب الفكر ال- الفن القبطي ما يبقاش لازق في أي حيطة تاخدوا بالكم مش كده كل المذابح تلاقوها سنتر الهيكل ايه المعنى هنا لأن المسيح لم يشاركه أحد في صليبه بمعنى هو الذبيح الوحيد ودي ليها آية في أشعية لما بيقول إيه دست المعصرة وحدي ومن الأمم لم يكن معي أحد فالمسيح هنا فريد وحيد في نفس الوقت جهات الأرض كلها بتدور حوالين الصليب فلازم يبقى حوالين المذبح الدنيا مفتحة عشان كده أبونا يد- يلف حوالين الصليب طول الوقت أو حوالين المذبح عشان يقول هو مذبح واحد هي ذبيحة واحدة هو صليب واحد يغطي العالم كله كمان هو في مركز الهيكل يعني إيه هو أهم ما في الهيكل في الطقس القديم اليهودي كان ما هو أهم شيء في الهيكل اليهودي ها قدس الأقداس هو الهيكل تابوت العهد برضو ها تابوت العهد كان في النص على فكرة برضو ما- كانت كروبين بس يلمسوا الحيطة كروبين المظللين عليه لكن هو في السنتر والتابوت كان خشب خلي بالكم كل ده إشارة للمذبح أو الصليب وانت واقف قدام المذبح شايف ايه عينك جايبة ايه حضن الاب خلي بالكم المعنى برضه لان بالصليب اتف- شفت حضن الاب او اتفتح حضن الاب يعني ما وراء هذا المشهد المنظور هو حضن الاب هكذا احب الله الاب العالم حتى بذل ابنه ف- فالمسيح المصلوب شاهد على ما لم تراه العين من حب الله الاب يبقى حضن الاب هو اللي في ظهر المذبح او في يعني في وشك وانت واقف قصاد المذبح لانه الصليب شرح لك يعني ايه الاب بيحبك لان الاب انت مش شايفه بعينك كمان في سلمه او عتبه على الاقل نطلعها للصليب اغلب المذابح تلاقوا في درجه كده درجه سلمه ليه الصعود للمذبح او الصعود للصليب يعني التسامي او الارتفاع عشان الموضوع أعلى من فكرنا البشري كمان استخدم تعبير الرفع مع الصليب مين يقول لي جت فين ها الرفع بدل كلمة الص- الصلب حين يرفع العريس ها متى رفعتم ابن الإنسان لا ده في أدق من دي ودي كمان اصلبه اصلبه ارفعه وهم بيصرخوا عاوزينه يتصلب مرة قالوا اصلبه مرة قالوا له ارفعه ففعل الرفع في الكتاب إشارة للصليب فاحنا بنرتفع بنطلع الدرجة عشان نتصلب معاه أو عشان نفتكر إن المذبح أو الصليب كان مرفوع وكان على ربه عليه من الخشب طبعا دي فيها كل معاني الشجر بالذات أو شجرة الحياة آه، والمذبح في الأصل قلنا أصله خشبي لو كان رخام اليومين دول المفروض عليه لوح ال- اللوح المقدس الخشب المذبح دافع للتوبة يعني ايه بقى احنا قلنا المذبح هو مكان الحب مكان العهد مكان الايمان لانه بيترجم لي الصليب بيخليني احضر الصليب زي العذراء واقفه تحت الصليب بالظبط المذبح يحرك الد- التوبة دايما ليه لان الصليب هو المحرك الاول للتوبة احنا بنتوب ليه كمسيحيين احنا غير بقية البشر يجوز واحد بيتوب عشان ضميره نقح عليه لما قتل واحد لكن انت لو سرحت لو فكرت فكرة وحشة ضميرك بيوجعك ليه ايه اللي مرقيك كده ايه اللي ض- رافع درجة التوبة عندك الصليب لان عشان خاطر الصليب واللي شفته على الصليب بقت مش مستحمل اي خطية بقى مستوى التوبة راقي عالي ما بقيناش بنتوب زي أي بني آدمين احنا بنتوب عن النظرة وعن الفكرة وعن التقصير لأن الموضوع حب حب ما بقاش القصة إيه آه، آه، أخلاق لا الموضوع ما بقاش أخلاق بقى ربنا يعمل ده كله عشاني وأنا ما أعملش كده فهمتوا القصة بقت ماشية إزاي ما يليق فالعلاقة عروس بعريسها الموضوع هنا ما بتحس هي بتقصير مع حاجات ما حدش يتخيلها ليه لأن الحكاية كلها عريس وعروس فالمسبح دافع للتوبة تحت الصليب الإنسان يخجل من خطيته وتحت المسبح احنا بنركع أو بنسجد لأننا بنعترف بخطايانا عشان كده واحنا بنسجد في القداس ده أجمل وقت للتوبة وانت راكع تحت المسبح تحت المسبح حتى لو في آخر الكنيسة خلي بالكم في حتة كده م- شوية مش عارف أقولها إيه يعني ظروف المكان بس بتخلي واحد ساجد في آخر الكنيسة بس هو معتبر ساجد تحت المسبح فهمتوا؟ يعني لو العدد قليل يبقى كلنا ساجدين تحت المسبح راكعين تحت المسبح تحت الصليب فهنا تعبيرات التوبة المسبح المسيح المصلوب بيحركني للتوبة بيخجلني ازاي يفضل عايش كده مع كل اللي عمله تحت الصليب يجي الاعتذار انا اسف اني تسببت لك في ده كله انا اسف اني صلبتك انا اللي عملت فيك كده تحت الصليب في طلب الاستحقاق اجعلني مستحق اللي هي فعلا كلها تعبيرات توبة انا بتوب عشان الزق فيه ال- المسه يبقى احنا بنسجد تحت المسبح كتوبة والتوبة بتجهزنا لنستحق التناول من الجسد قدامه صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرة المقدسة يقول يعقوب السروجي النار الحية المسبوحة قدامك على الميدة إن لم تكن غسلت نفسك من الخطية فلا تتقدم دي نار على المسبح على الميدة ساعات يسموها الميدة وهنا اسم المذبح مهم عشان نقول ذبيحة واسم الميدة مهم عشان نقول قربان خلي بالكم لأن ذبيحتنا قربان دلوقتي الملائكة يحجبون وجوههم لئلا ينظروا إليه والطين الحقير يكشف وجهه حين ينظر فيه فهمتوا المعنى؟ يعني الملائكة ما يقدروش يبصوا واحنا شوية أخطيت يعني طين مبحلقين عينينا ولا فارق معانا لما رحت أثيوبيا اكتشفت عندهم اكتشاف فظيع كانوا الشباب محضرين الأسرار السبعة ورسمين سر التناول في صينية حاطين صينية وكاس فلقيت ابونا بيقول لي no no no no ممنوع قلت له ممنوع ايه قال لي ممنوع يشوفوا صورة كاس وصينية احنا شعبنا ما ينفعش حتى يترسم له الصينية والكاس هم متشددين بشكل فظيع ما حدش بيتع- بيتناول غير الكهنة والشمامسة وجوه الهيكل وفي السر الشعب ده يا عيني بره ممنوع الاقتراب انا مش بقول ان دي حاجة صح انا بوريكم ان هم بلغوا في احترام السر فطلعوا بره وده غلط لان احنا بنقول تقدموا تقدموا ده بسبب لهم مشكلة ده احنا قعدنا ن- يعني نتفاهم فيها جامد لكن عاوز اوريكم الى هذه الدرجة المبالغة احنا انتوا بتعدوا عند ابونا باصين في الصينيه عادي يا اخي لم عينك يعني ع- ده انا بقول لك اللي بره ممنوع يشوفها في صوره من كتر رعبهم من جلال اللحظه دي ويسجدوا على باب الكنيسه بره يدخلوش اساسا اغلبهم يفضلوا جنب الباب اغلبهم قاعدين جنب الباب كتير منهم يستحرم يدخل الكنيسه من بابها كده ويستحرم على فكره يبوس ايدي اغلب الشعب ما يبص ايدي يبص ركبة الكاهن طقس كده عاوز اقول لكم عندهم طقوس غريبة جدا اقول لكم طقس كمان عقدني واحنا رايحين بالاتوبيس كده ناحية الكنيسة ولسه فاضل لنا 2 كيلو جت لحظة كده لقيت الناس بتسجد في الشارع فبسأل السواق الحبشي ايه ايه اللي حصل قال لي دلوقتي ميعاد التقديس في الكنيسة هم عارفين الميعاد كل واحد يطلع من المحل بتاعه يسجد في الشارع يفضلوا خمس عشر دقايق ساجدين في الشارع لأن الكنيسة اللي على بعد 2 كيلو دلوقتي أبونا بيقدس أنا عاوز أوريكم بس جلال اللحظات اللي احنا واقفين كده سرحانين قصادها وجوه الكنيسة وبنزق عشان مين يتناول الأول مش بقول المبالغة مؤذية لأن هم حرموا نفسهم من الجسد والدم ودي طبعا حتة بنحاول ن... ن... نتفهم فيها لما فتح الختم الخامس رأيته تحت المذبح سفر الرؤيا قال إن في مذبح طب ما الرؤيا دي عهد جديد ولا عهد قديم يبقى في مذبح اهو غير العبرانيين كانت عبرانيين كام؟ لا دي روميا 13 10 لا عبرانيين 13 10 لما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجله عندنا طقس جميل قوي بقى في الكنائس القديمة كانوا أهم حاجة تتعمل تحت المذبح إيه أجساد شهداء كانوا يجيبوا أي شهداء لأن كتير بقى يعني ملايين فيعني إيه أي كنيسة تلاقي فيها 20 30 يعني فإيه عشان يعملوا مذبح يجيبوا أجساد شهداء ويحطوا عليه المذبح خلي بالكم المغزى العميق يبقى المذبح ده تحتيه دم وفوق دم تحتيه موت فوقيه موت والموت ده حب والموت ده حب المسيح مات عشانهم وهم ماتوا عشانه المسيح بيموت فيهم وهم بيموتوا فيه فالمذبح هو الشاهد واخدين بالكم وعشان كده نركع جنبهم نبقى شهداء أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير يعني أنا كمان علي الدور فيبقى تحت المذبح الذين قتلوا ده تعبير كتابي كأن المذبح بيقول أنا لحبيبي وهو يقول وحبيبي ليه أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير لإلهنا كل مجد وكرم الأبد